الله ولي الصالحين واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوه خلق الله اجمعين. اما بعد فالحقيقه اخواني اود ان المح لامور طنطن الغرب عليها في مساله المراه واحنا عرجنا على بعضها الان في الخطبه لكن لابد ان يعلم المسلم وان تعلم المسلمه أن الله عز وجل أعدل من جميع خلقه وأن الله أحكم من جميع خلقه وأن الله محل أن يظلم بل صرح تعالى بقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم مثقال ذرة ويظلم ملايين نساء يتخيل ذلك عاقل ولا واحد عنده ريحة الدم حتى والإيمان تتخيل ذلك مسلمة يقول لك اصل ربنا خلي بالنا آه انا عايز اوضح امر كل من ارتاب ارتاب بسبب سلوك المسلمين يا اخواني ويا اخواتي نفرق بين سوء اخلاقيات بعض المسلمين وبين تشريع رب العالمين مش معنى ان مسلم اخطا يبقى الخطا في الشريعه الجرم فيه لا في دين ربه الخطا منه لا من تشريع ربه كثير من الناس لغاية النهاردة حاجات كتير جدا احنا غيرناها في اسلامنا في ديننا في معاملاتنا يعني لو سألنا المصلين دلوقتي كم كم واحد فيكم او اي واحد فيكم اخر مرة قال لمراته انا بحبك امتى حاجة تزعل حاجة تزعل بيعتبروا ده ولا بس يعتبر الكلام ده عيب ها حتى لا ده لغايه النهارده والله ده انت تخش على الفلاحين عب الفلاحين رهيب والبدر واهل الريف يعتبر ان لو قال لمراته بحبك يبقى انسفل احط منازل الانسفاس ويعتبر دي بطوله لما يكلم امه بالعنجهيه انت يا باه يا باه مش حتى يا بت يا باه لم فمالك مراته وصلت يا اخوانا الجرم فينا الجرم فينا نفرق بين امرين بين طبائع الناس الفتها وارادت ان تصبغها بصبغه الدين وبين شرائع رب العباد ارتضاها العباد يعني اهل مكه كان عندهم حجر على الفكر بالنسبه للمراه في الجاهليه ما كانش يسمح لمراته تتكلم ولا تناقشه ولا تحاوره حتى قالوا ان المرأة التي وصفت زوجها كانت حال غالبية نساء مكة كده لما تقول زوجي العشنق طويل القامة عريض المنكبل إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق دي طريقة معاملة وصلت فحجر على الفكر وحجر على الرأي كان ده موجود في مكة سيدنا عمر الخطاب كان كده في الجاهلية لم يسمح لامرأته يوما أن تناقش في مسألة طيلة فترة مكة أهل المدينة كان عندهم حرية فكر يسمح للمرأة يشاورها ليه لأن البيئة أخوانا لها أثر اللي عاش في مكة كانوا في الأول عايشين في وسط الجبال يطلع من النوم على ديب على نمر هيستشير الحرمة هيكون الديب, الديب دمرهم فما فيش حاجة اسمها مشورة قرار قرار والأمر أمره حتى لما تحولت مكة من منطقة جبلية لمنطقة سكنية كانت منطقة تجارية من أول ما يقوم من النوم ومخه في التجارة والقرار قراره مش هيستشيرها اتخذ القرار الصفقة دي ماشية ولا مشيهاش ولذلك اعتاد ان المرأة لا وجود لها في حياته دي طبيعة أهل مكة مش معنى كده ان هم هو ده الدين أهل المدينة كانوا أهل زارع بيقوم براحته يتحرك براحته واخد رأي مراته طب ايه رأيك نزرع بصل ولا توم ايه رأيك المرة دي نخليها جرجير ولا فجل وصلت سيدنا عمر لما راح المدينة فوجئ بان مراته في يوم بتراجعه ما تحملش استل قضيب من حديد وجرى وراءها ليقتلها لأنها راجعت ويقول ويحك أتراجعينني يا امرأة واحدة ست تراجع كانت كارثة بالنسبة له والأهل مكة كلهم أتراجعينني يا امرأة فالمرأة لما خافت يقتلها قالت يا عمر أو يقبل النبي مراجعة نسائه وأنت لا تقبل مني وده رسول الله مش أنت سيدنا عمر ما سألهاش قبل أو ما قبلش لا ده السؤال جه على الجهة التانية قال أو نساء النبي راجعنا من الأصل فيهم واحدة خطر ببالها إن تراجعه قالت نعم قال أو حفصة ابنة عمر شركة بعيد وراجعت رسول الله قال نعم قالت نعم قال ويح حفصة قد القضيب وطلع الحبس خلي بالك هو ده سيدنا عمر ده طبع يا اخوانا ربي عليه القوم ما هوش دين فلما جاء حفصة أرجعت يا رسول الله قالت نعم قال ويحك واستنى القضيب وجراها قالت مهلا أبي أو يقبل ذلك رسول الله مني وهو زوجي ولا ترضاه أنت وأنت أبي هم اللي دفع البنت أبوها ولا زوجها يعني زوجي أرحم بيا من أبويا سيدنا عمر وقف قال أو قبل النبي ممكن ذلك قالت نعم قال استأذني لي يا رسول الله فإن كان قد قبل ذلك تشريعا فسمعا له وطاعة وإن كان ذلك لتعاليكن عليه وكأت عنقك وأمك خلصت على الاثنين وصلت الصورة يا اخوانا هل هذه الطبائع لو واحد اعتادها وجه سلكها مع مراته يبقى هو ده الإسلام لا الجرم جرمه الجرم جرمه لا يحمل سوء سلوك مسلم على دين رب العالمين أبدا يقول فلما استأذنت لي لقياني النبي بابتسامته المعهودة فبادأني قبل أن أحدثه قبل ما أكلمه هو اللي بادأني السؤال قال يا عمر ما لك والنساء احكي لنا ايه حكايتك مع النسوان الكلمة نفسها آه طبعا دي نبوءة نزلت على قلب عمر بردا وسلاما ما لك والنساء قال يا رسول الله إن معاشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا كنا يعتبر ده حكم فيش ست تفتح بقها إن معاشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم لها رأي وبتفرده خايف يغلط في الأنصار قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار هيغلط في الأنصار دول صحابة فأصبحنا رجعنا الله يعني رفض المراجعة لكونها امرأة فلقنه النبي درسا بسؤال وأجاب النبي عليه قال يا عمر من المرأة هل المرأة إلا أمك جابها لهم فوق طب في واحد فينا ما أقبلش مراجعة أمه ولا أمك مش امرأة أمك رجال والله امرأة هل المرأة إلا أمك هل المرأة إلا أختك ممكن تبقى أختك الأكبر منك وتراجعك وتقبل مراجعتها لكن لو أصغر منك ترفض ولو امرأتك ترفض هل المرأة إلا أمك هل المرأة إلا أختك هل المرأة إلا زوجك هل المرأة إلا ابنتك يا عمر بعضكم من بعض انت من امرأة ومنك امرأة افهم بقى عمر تحول 180 درجة لما علم أن هذه شريعة الرب كم من واحد فينا نشأ في بيئة أهل مكة أو ما يشبهها وصلت ها كله خايف ها كله اهل المدينه في القاهره بس الريف غير كده شويه والصعيد غير كده شويه آه الله هقول بس آه اعجبني برنامج كان عامله بتاع قناه الرساله فالمذيع جاب مجموعه رجاله وقفهم كلهم قال سؤال واحد بس تجيبونني وصدق اللي بيحكم مراته يجي الناحيه دي واللي بتحكم مراته يجي الناحيه دي كلهم راحوا في الجنب الثاني الا واحد ففرح اول مذيع قال له يعني انت الوحيد اللي بتحكم مراتك قال له اه قال له طب احكي لي بقى يعني فرصه لا واحد بيحكم مراته نسمع منه حاجه ايه اللي وقفك هنا قال لا مراتي قالت ما تقفش الا هنا وصلت حوالي بس خالد الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد الحسين بن باز اخر ايام عدد لكن في اول ايام كان معاه واحده فقعد في يوم يدي درس عن التعدد وفضل التعدد وحق المرأة في التعدد وحقها في العدل وحقها في ان الرجال يتحملوا مسؤولية النساء فقام الواحد بدوي البدو دول فيهم جرأة شوية فيهم جلافة قال يا فضيلة الشيخ انت متجوز كام قال لي انا ابن من الموحدين فما تحملهاش البدوي قال لي بالله عليك ما تقول انا من الوحيدين كلنا من الوحيدين قول انا من الخايفين قول انا من الخايفين قلت له الله البدوي فطن فان خفتم الا تعدل فواحد وصلت آه كله مبسوط انه من الخايفين نسال الله العفو والعافيه اخواننا نفطن اسوق هذه المعاني حتى نتعلم أن في شرعة ربنا يقينا السمو الأخلاقي لما يقول سورة وسورة وسورة عمال يعطي المرأة منزلة فوق منزلة فوق منزلة يصف الله هذه المنازل في السورة احنا قرأناها في الركعة الأخيرة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الخلق قوم وجاء القرآن ليتم هذا التقويم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ليسمو بالبشرية رجالا ونساء وأبناء إلى أعلى المنازل وما يريده الخلق منا ما نصت عليه الآية ثم رددناه أسفل سافلين رأينا الانسفال في قوانين أمريكا اللي عايزة تفرضها الآن الأمم المتحدة على الدول العربية الإسلامية بل على العالم كله ده أحد القوانين المطروحة اللي عايزين العالم كله يوافق عليها إن الرجل لو عاشر المرأة عام بالزواج أو بغيره لها نص ثروته يبقى قابلوني وصلت يا اخوانا نفطن هم انسفلوا في مجتمعهم تروح هناك تذهل لا الرجاله رجاله ولا النسوان نسوان ولا الحياه حياه اصلا كله تعبان اعلى دخول في امريكا دخول الاطباء النفسانيين لكثره المرضى النفسانيين وأطباء الجنس الجلدية والتناسلية للضعف الشديد عندهم لأن أسرفوا ما أحسنوا ضبط هذا الأمر لا تعلموا أدب في المعاشرة ولا أدب في المعاملة فضيعوا كل شيء يا إخواننا كما حرم الإسراف في الطعام والشراب حرم الإسراف في الجماع بل الشرع وضع له ضوابط وقواعد نفطن هذا المعنى كان النتيجة ان الشاب يسرف يوصل 20 30 سنه بقاش راجل ذهلت ان عاملين تقرير واحنا هناك 70% من رجالهم مبتلى ومصاب بعجز ننسي فان كان 70% من الرجاله مش رجاله متوقع من سنة ايه وصلت رساله عايزين ما تبقوش رجاله حرام يا اخوانا عليكم هنضيع البلد هنضيع نفسينا هنضيع البيوت هنضيع كل حاجة ده الشارع لم يكتفي بالعائلة الصغيرة الأسرة ما عملش عيد الأسرة يوم ما حبوا يطوروه يقول لك طب ما نخلي عيد الأم عيد الأسرة عندهم عيد الأم بس لأن هي الأم اللي بتقوم بالدور كله الراجل رماه وهرب حمله خفة ووضعه شهوة والأم مضطرة لأنها حملته كرها ووضعته كرها وصلت فالكل لعب على هذا الإكراه الفطري اللي جبلت عليه المرأة بدلا من أن يكرموها أهانوها أهانوها أذلوها فكان نتيجة عايزين عيد أم احنا عندنا حب يطروا قال طب نسمي عيد الأسرة عشان الاهتمام بالأم بس طب والأب ما هو رب عندهم الأب لا وجود له لكن عندنا الأب أب وله الدور الأعظم بل هو المحمل بالمسؤولية بل رب العباد لما خاطب جعل المسؤولية الأعظم على الرجل ولا على المرأة على الرجل خاطب الله آدم وحواء من لحظة نزولهم الأرض قال فلا يخرجنكما الخطاب لمين للمثنى من الجنة فتشقى أبدا قال فتشقى فجعل محك الشقاء كله هو محله عند الرجال للنساء وصلت وأعطى الرجال من الملكات والإمكانيات ما يؤهلهم لهذا الشقاء ولو كلف النساء بما كلف الرجال لأعطى النساء مثل ما أعطى الرجال لكن الحكيم حكيم هو أعلم بخلقه من خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وصلت فبدل من المرأة المسلمة بتبقى ملكة في دينها عايزة تبقى ممتهنة مستذلة في أسفل سافلين باسم القانون وحقوق المرأة حقوق يا مجرمين يسموها الحقوق حقوق المرأة هم اللي كانوا قاعدوا على نسواننا احنا احنا بنظلم نسواننا و... و... وأوباما هو اللي جاي ينقذ نسواننا منا أوباما الأنتان الأنجاس اللي ضيعوا نساءهم أقول ضيعوا نساءهم هل نساءهم نساء شوف البؤس هناك في حياتهم شوف الذل شوف الهوان تحت اسم الحضارة وحتى اللي مش مستذلة برضه مش عايشة آمنة مش حاسة ان جوزها راجل تشوف المنظر راكب العربية معاها هو سايق والهم كله على وشه وهي قاعدة جنب منه وجسمها كله عريان وحاطه رجلها على التابلوه للعالم كله تعالى اتفرج جنب تيس هقول ايه بس كلام عيب يتقال يا اخوانا تيوس مع بل استغفر الله من ذنبي في حق تيوس اقول استغفر الله من ذنبي حق تيوس ما فيش تيس يقبل على مرأتي هذا ما حصلوش التيوس وصلت يا اخوانا نفطن احنا نتحدث عن مين لكن اخواننا مغيبين لان اللي شاف واقع هناك ولا شاف في فلسطين تمشي هناك تلاقي حواليه بس حواليه يا اخواننا يعني فضايح لا حد لها النسوان يئسن حتى في الزواج ملايين النساء استغنينا بالنساء عن الرجال في السحاق عاملين نوادي وشوارع كامله في منهاتن للسحاق ممنوع راجل يدخلها لأن الرجالة ما عادوش رجالة وصلت وده من ضمن القوانين اللي عايزين يطبقوها علينا في هيئة الأمم حرية المرأة في تتجوز بالطريقة اللي عايزاها تتجوز امرأة زيها تتجوز راجل بالمعاشرة الجنسية بالحرام بالمخادنة هي حرة حتى زوجها هي حرة معاه برضه لو عاشرها بغير رضاها يبقى مغتصب ومن حقها أن ترفع عليه قضية اغتصاب تخيل وصلوا النسوان لمرحلة ايه حتى اللي تنازل وقبل على نفسه انه يتجوز امرأة منهم اتذل أنفاس اللي خلفوه نعم في موتوسيكل قافل العربية اخوانا صعب موتوسيكل يقدر الذل أنفاس اللي خلفوه بالقانون يتعاشرها بمزاجها يعني لكن لما مزاجك انت بس لا تبقى مغتصب لو هزرت معاها بغير رضاها من حقها ترفع عليك قضية تحرش هيوصلوا الرجالة فين وصلت دي القوانين اللي امريكا عايزة تطبقها واوروبا عايزة تطبقها والعالم الغربي عايزين يطبقوها على بلاد المسلمين عشان دمار الاسرة يا اخوانا الاسلام ما رعاش الاسرة بس صغير عشان نعمل عيد الاسرة عايزين نعمل عيد يبقى عيد الإسلام عيد نزول القرآن ليلة القدر ربنا سماها ليلة القدر يخلي العالم كله ملائكة السماوات والأرض كلهم يحتفلوا وينزل الأرض ليشهدوا هذا الاحتلاف التفاعل الرباني العالي يستمر نزولهم من العشاء إلى الفجر يستمر صعودهم في الصباح لغاية ما يحجب الشمس ونوره عن الناس ودي العلامة الوحيدة اللي تدل على أنها للقدر احتفال رباني بنزول وحي اللي ما خلاش الإسلام محصور في فرد لأن الفرد عندهم أساس المجتمع احنا عندنا الأسرة لا مش الأسرة عندنا العاقلة يسموها العائلة يعني مش انت لوحدك ومراتك جدك أبوك وجدك وعمك وخالك وأولاد عمومتك وأولاد إخوالتك كل دول داخلين معاك وشايلين شيلتك وشيلت مراتك وعيالك اخطأت اخطأت مراتك اخطأ ابنك دس واحد بسيارة او هم دسوا واحد بسيارة مين يتحمل ديته عاقلتك ربنا سماها العاقلة والعائلة العاقلة من العقال اللي بيربطوا بيه الجمل لان دي كما تتحمل معك تبعات خطأك والدية كبيرة دية المسلم 100 جمل يعني 700 ألف جنيه مين يتحملها مسألة مش سهلة فتتحملها العاقلة وتقسط عليهم جميعا على ثلاث سنوات من رواتبهم كل شهر يدفعوا فاللي بيدفع كل شهر ده ثلاث سنين لو فكرت تلعب بعينك ولا تغلط هيديك على ايدك هيقومك فسميت العاقلة لأن بعضنا يعين بعضا على الخير ويتحمل معه في الشر الكلام ده له وجود في أمريكا وأوروبا كل سنة طيبين العاقلة مش الأسر الصغيرة لا الأسر الكبيرة ليه لأنها لها دور هتقول لي طب الأم تربي والأب بيربي والأسرة أيضا بتربي أي أب منا يا أخوانا أولاده بيجوا إمتى ساعة شبابه ده أشد وقت فيه سعيه وقت الكسب والشح مشغول من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام متى يرى أولاده لكن ما الأم بتربي الأم تكفي في التربية هتسقيه الحنان والعواطف والأنوثة مين اللي يسقيه رجولة أبوه غايب غير موجود ربنا يضعف قوة الجد يهد حيله يعني فيضعف بدنه ويوقف سعيه ويفرغه لتربية أحفاده ولذلك أعدل الأبناء اللي يربى في كنف جديه ليه الجد حتى لو أخطأ في شبابه لن يخطئ في مشيبه خلاصة حياته يعطيها لحفيده فيسقيه الحكمة الأب عمره ما يدي عطاء الجد لازم نفهم الكلام ده فالولد والبنت اللي بينشأوا في كنف أبوين وجدين هتلاقي الجد والجدة بيدوا الحنان وبيدوا العاطفة وبيدوا العلم وبيدوا الحكمة أعظم العطاء في هذه السن ومتفرغ ليه الجد وراها إيه أحفاده وحبب للجد ابن الابن أكثر من الابن وابن الابن أكثر طاعة للجد من الأب الأب يتعصب عليه ويضرب ويعمل ممكن يزرجل لكن جد عمره ما عمل كده فتلاقي الولد متعلق بجده أكثر من أبيه وعارف لو اختلفوا الاثنين يبقى الرأي لمين للجد أبوه مش هيقدر يفرض على جده لكن جده هيفرض على أبوه رغم أنفه وأنف اللي خلفوه وصلت فتلاقي الولد من المشهد نفسه أطوع للجد وأقرب للجد من أبيه والله يا إخوانا أحلى تربية يرباها العبد في كنف جده يبقى اسمها عاقله يعني سامحوني أنا من منة الله علي وأنا طفل كان جد عايش الله يرحمه أجداد الاثنين ما وجهني هذا التوجيه أحد كما وجهني هذان الرجلان جد أبو أبوي كان فقيه كان حافظ فقه المالكية صم يعني كتاب الشرح الصغير والشرح الكبير بتاع الدردير الدسوقي كان يحفظهم صم لأن أبوه كان عالم وفقيه ومعلم وقاضي شرعي حفظني الفقه بأسلوب ما وجدته عند غيره كنت طفل اقول لابويا سيب لي نشأة ابويا مشغول في سعي ياخدني من ايدي واحنا رايحين مسجد نروح سوا نصلي سوا ونرجع سوا ماشي اثناء الطريق كل يوم يديني مسألة فقهية واحنا رايحين ومسألة واحنا راجعين وهو حافظ وقف فين انا مش عارف لكن ماشي معايا مسألة مسألة مسألة مسألة لغاية ما عرض على قلبي كل مسائل الفقه في الشارع واحنا رايحين واحنا جايين وأنا كبير درست أدلة ما سمعت وصلت بل ما وجهني ولعل هذا الحظ هذا لدقائق التفسير إلا جد أبو أمي رحمه الله تعالى يعني جد أبوي أخذت منه الفقه والعبادة كان قوام ليل رهيب وهو اللي علمنا هذا يعني وأنا طفل عمري خمس سنين قال لي نشأة قلت له آه قال لي إن صحتك الفجر تاخد حلاوة أو فلوس وحلاوة بسيطة كنا في البلد في الريف كان أحلى الحلويات عندنا سكر الجلاب ده كان مخزنه عنده في البيت البونبون ده مخزنه عنده في البيت والملبن ده مخزنه عنده في البيت هتصحيني تاخد فلوس وحلاوة هصحيك تاخد واحد من اثنين بس فلقيت نفسي كل يوم هو اللي بيصحيني في الآخر قال لي بتنام امتى قلت له بسهر الساعة 12 قال لي لا كان النبي يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده تكلمش بعد العشاء والسيدة عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثمر بعد العشاء أنا ليلة عجيبة لا أنساها في حياتي لما قال لي الكلمتين دول كان النبي يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده فهمت انه يكره الكلام يعني ما بيتكلمش خالص صليت العشاء وانا راجع قال لي الحديث وصلت البيت امي تكلمني ما ردش عليها ابويا كلمني ما ردش عليها فظنوني انخرست دخلت نمت صحيت الساعه 2 بالليل قبل الفجر وصاحي كنت اصلي القيام واروح اصلي جدي اصحي جدي اخد فلوس وحلاوه فاول ما صحيت شافني ابويا قلت له السلام عليكم قال لي بتتكلم يا ابني ايه اللي حصل قلت له جدي قال لي كذا كذا كذا بالليل الله الله يخرب بيتك ما نمتش لان امك ولا امك ظنك اتخرجت جهرك حاجه في لسانك الله يرحمهم رحمه واسعه الله يرحم الجميع الشاهد يا اخواني مواقف لا ينساها العبد في كنف اجداده تربيه تربيه ومن يومها حرمت انام بعد ال- اسهر بعد العشاء فتره طويله لغايه ما تخرجت من الجامعه وكان اصلي العشاء لو الشرق انطبق على الغرب لا احدث احد بسبب هذا الحديث وكانت من امتع مراحل حياتي اللي فرغت فيها وقت ما بعد الفجر للاطلاع والقراءه انا بحكي الكلام ده يا اخوانا لان الجد يقينا له من الحكمه ما ليس للاب وله القدرة في التربية ما ليس للأب الأب لسه بربي عيل ولا اتنين لكن دوك مربي كبير معلم كبير يا وصلت جد أبو أمي لا أنسى كان عم لي اضطرني اضطرار إن كل ليلة وإحنا في شهر رمضان ألقي درس في دور العائلة وأنا عمري ست سنوات قال لي بيقولوا عنك الشيخ نشأت ما الشيخة ببلاش يا تثبت إنك شيخ يا تروح تلعب مع العيال أثبت إزاي يا عم أحمد قال لي كل ليلة تسهر معانا في رمضان في الدوار يتحضر آية وتفسيرها يا حديث وشرحه فبدأت أحضر وأروح للأستاذ بتاع في المدرسة أقول له اكتب لي الإيحاءات والأحاديث وشرحهم وأجي كل شكوت الشيخ نشأت هيقول لي أنا آية النهاردة فسرها بعد ما يسألني بدأت أفسر القرآن وأقول أحاديث وأنا عمري ست سنوات ودرس لدور العيلة جدادي وعمامي وإخوان العيلة كلها حاضرة جدي أبو أمي كان أزهري فلقيته بيسألني أسئلة عجيبة جدا أفسر آية أقول طب ربنا عطف بالله هنا ليه؟ وأنا عارف الكلام ده فين اسكت تقول اسكت ليه انت مش عارف اسم- حروف الجر ايه حروف العطف ايه الواو والفاء وثم واو وبل دي تستعمل لكذا دي تستعمل لكذا دي تستعمل لكذا دي تستعمل لكذا ليه ربنا بقى استعملها وهنا ما استعملش فاء الموضوع ده والله يا اخواني بدأ يشغل بالي وانا اقرأ كل آية في التفسير بعد هذا التاريخ ادور الحرف ده جه من فين وراح فين وليه والكلمه دي جت ليه والكلمه دي جت بعد دي ليه وجت قبل دي ليه ظللت على هذا النحو حتى من الله عليه في الثانويه العامه من الله عليه بالشيخ القيع الله يرحمه وكان استاذ متخصص في علوم القران الامر عندي هوايه ووجدت في الشيخ القيع سلوتي ده تخصصه جلس يدرس لنا هذه الدروس فكنت من انبل تلاميذه والشيخ كان معجب بي جدا حتى أنه يعني بعد أن علمني علوم القرآن سنين وأجازني فيها طلب مني أن أدرسها في مسجده لطلابه في حضوره أنا بحكي الكلام ده ليه يا أخوانا كان بدايته دي بداية التوجيه اللي خدته أنا طفل وأنا طفل هذه دروس عملية فيش نزاع إن العاقلة لها أثر اللي وجهنا قد دروس كان عم ليه ومش عم مباشر ده ابن عم ابويا لكن رجل صالح فالتوجيه بيبدأ من الصغر عمك يوجه ابوك يوجه خالك يوجه جدك يوجه جدك التاني يوجه جدتك توجه عند كل واحد تجد مسألة تعينك على لون من الطاعة وصلت ما لم نربى في كنف العاقلة هنعيش ازاي لوحدينا وذلك هتلاقي تربية اهل القاهرة اللي الجار لا يعرف جاره مختلف عن تربية الريف اللي الرجل في القبيلة يراعي مشاعر كل فرد في العائلة وفي القرية كلها هتلاقي الأداب هنا غير الأداب هنا الأخلاق هنا غير الأخلاق هنا المعاملة هنا مطمئن القلب مليون في المية أنت الآن لو مرضت في شقتك ما تلاقيش حد يرعاك لو مرضت في العائلة في البلد هتلاقي العيلة كلها فوق راسك أليس كذلك؟ الإسلام وضع ضوابط للعاقلة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن خلدون وغيره راعى هذا في حروبه رغم إن راية الإسلام هي مرفوعة على الكل لكن لما كان يحرك الجيوش يعملهم كتايب كتيبة المهاجرين كتيبة الأنصار بنقول الكلام ده ليه يا اخوانا نستنبط منه أحكام فقهية يبقى في حزب مجتمع وفي مبادئ تجمعهم مفيش حرج يبقى في حزب من خلال الدولة وصلت يقول ابن خلدون فخص النبي كل قبيل براية لأن الرجل فيهم تحركه مع إسلامه فطرة حق عاقلته فمش هيدافع عن نفسه بس وعن دينه بس وعن عيلته عمه وخاله وابوه وجده فدي بتزود قدرته في العطاء وقدرته في الدفع فتعطيه دفعة فوق دفعاته وقوة فوق قوته شوف حتى هذا الجانب العاطفي النبي راعاه في كل ما شرع وصلت إخوانا أنا آسف للإطالة يعني الموضوع الحقيقة يطول شرحه لكن أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويقم وينفعنا وينفعنا بما علمنا زدنا علما والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واستغفر الله له